الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يمكن مخلوقا من رزق العباد ولم يضع أرواح العباد في كف مخلوق بل الأرزاق بيد الله والمحيا والممات بيد الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الخالق الله إذا بليت فصد بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الخالق الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم بعد هذه المدة الطويلة التي أعتقدها أنها طويلة عودا حميدا لحضراتكم بإذن الله رب العالمين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير في البداية لابد من تقديم التهنئة والتحية والتقدير لحضراتكم ونقدمها بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السهم برنامج جعلناه للخير نترك به باب كل ضعيف ومحتاج نصل به إلى كل من يريد طوق نجاه نسم به عن كل صغائر الدنيا ونعلو به إلى رحاب الخير والفوز برضا ربنا جل وعلا السهم لن يترك مجالا للتنافس في الخير إلا وسعى إليه لن يجد مريضا إلا وأخذ بيده إلى الشفاء بإذن الله رب العالمين السهم لن يترك مجالا متاحا أو طريقا للخير إلا وانطلق نحوه بكل قوة السهم سيحاول الوصول إلى كل محتاج ويمد له يد العون والمساعدة السهم سينطلق في كل الاتجاهات ليصل إلى كل مريض ويقدم له خدمات طبية متميزة السهم سينطلق نحو كل نجاح يركز الضوء على أصحابه ليكونوا قدوة لغيرهم السهم سيكون مع كل إنسان على أرض مصر الغالية في السراء وفي الضراء السهم سينطلق في كل المجالات لينير الطريق ويذلل الصعاب السهم شعاره ارفع للخير راية السهم ينادي وسارعوا السهم يطلب ايد في ايد السهم سينطلق مستعينا بالله مخلصا له النية صادق العزم قوي الإرادة مشاهدينا الكرام هيا بنا نبدأ أولى فقرات حلقة اليوم ونقاط فوق الحروف
سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى
أهلا بكم مشاهدينا الكرام نقاط فوق الحروف في البداية آه، لابد آه، من تقديم الشكر لكل من تواصل معنا وسأل على علينا من خلال شريط الرسائل أو من خلال إيميل القناة وموقع قناة الرحمة أو من خلال تلفونات القناة أو من خلال التلفونات الشخصية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يجمعنا دائما على طاعته يا رب العالمين الأمر الآخر مشاهدينا الكرام لابد من توجيه الشكر والتحية والتقدير للزميل العزيز الأستاذ محمد السجيني اللي سد فراغ عدم تواجدنا في برنامج مجلس الرحمة وبرنامج السهم في الحلقة الماضية أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل العاملين في قناة الرحمة وأن يرزقنا نقاء القلب يا رب العالمين وأن يرزقنا الصدق والإخلاص اللهم أمين إيه، كلام كثير وأمور كثيرة ومواقف عديدة ولكن لا نملك في أن هذه الجزئية مع هذه الغيبة وكل الكلام اللي قيل هنا وهناك لابد أن نقول ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين آمين آمين يا رب العالمين هيا بنا مشاهدينا الكرام نبدأ فقرتنا النهاردة في برنامج السهم في البداية الفقرات اللي احنا هنشوفها النهاردة سجلها زميلنا الأستاذ محمد السجيني أمس في قرية عرب دير الميمون بمحافظة الجيزة أنا محتاج حضراتكم إن احنا نركز في في اللي احنا هنشوفه وهنشاهده الآن بإذن الله رب العالمين دايما مع السياسة ومع الأحداث اللي بتتم والأمور اللي احنا شايفينها على كثير من الفضائيات والسياسة التي أبعدتنا ولا تقربنا السياسة اللي عملت فجوة وأوجدت فجوة بيننا جميعا بل وأوجدت فجوة بين أبناء الأسرة الواحدة محتاجين اللي جمعنا العمل الجماعي محتاجين اللي جمعنا العمل التنموي محتاجين اللي جمعنا عمل الخير وزي ما بقول دايما من يرفع للخير راية احنا بننادي النهاردة لكل الناس بننادي النهاردة لكل الأغنياء لكل أهل الفضل ولكل أهل الخير وأهل الكرم اللي بيقولوا احنا عايزين نبني البلد مش عايزين السلبيات طب ما تيجوا يلا نتحرك مع بعض ونشوف أمور سلبية احنا بنقول هنا في هذه المنطقة أمور سلبية ولكن بفضل الله أولا ثم بفضل حضراتكم ومؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية تعالوا نضع ونجعل الأمر السيء أمر إيجابي أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص ما مش عايز أطول في المقدمة مشاهدينا الكرام ولكن تعالوا نشوف مع بعض ونركز مع بعض في التقرير اللي هنشاهده الآن واستعراض لمشكلة قرية عرب دير الميمون الحالة العامة للقرية واستضافة بعض أهالي القرية بيقولوا إيه هي مشاكلهم لأن حلقتنا النهاردة فيها شغل إيجابي كتير ومحتاجين نتحرك ولمن يريد أن يتحرك بالفعل ولمن يريد أن هو يبني مصر بالفعل هيا بنا مشاهدينا الكرام نشاهد التقرير سهم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم سهم الحق الحق الكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات
الشيخ خليل من سكان القرية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، يعني أنا شايف أن القرية فعلا بتفتقر إلى أبسط أنواع المعيشة خاصة من النواحي الصحية فياريت حضرتك كده تقول لنا إيه ال- القرية محتاجة عندنا مشكلة بالنسبة للوحدة الصحية لو واحد مرض في البلد دي بيننا وبين المستشفى اللي هي تبع اطفيح دي 30 كيلو والمستشفى العام بتاع بني سويف 30 كيلو برضه على ما يوصل المريض بنص الطريق اه وطيب موضوع ال- يعني دلوقتي مفيش مستشفى في ال- القرية كلها لا يوجد اي شيء في القريه خالص لا مستشفى ولا مستوصف ولا حاجة ولا دكتور ولا حاجة ولا دكتور ولا اي حاجه يعني مفيش دكتور من ابناء القرية كمان ولا في من ابناء القريه دكتور آه.
حتى المواصلات التكاتك وال وال هي ال- التوسيكلات دي وطيب و30 كيلو بين بين القرية وبين اقرب مستشفى ايوه 30 كيلو طيب بالنسبة للصرف الصحي بالنسبة للمية ال- الحاجات دي ميه معدمه عندنا محطه اهي لها بتاع 20 سنه في العرب الثانيه اللي هي عرب آه، جيت الكرامات دي كل ما نتكلم عنها يقول لك إيه، بكره بعده السنه الجايه لغايه اخر ميعاد قال لنا يوم السبت الجاي ده والله اعلم هيعملوا ايه يعني الناس كده اللي ميه من البحر تلقى يعني كل الناس مريضه من الميه بتاع البحر آه بيشربوا مية غ- غير غير مكررة يعني مكرره ايوه غير مكرره يعني لهم حوالي 20 سنه او اكثر من 30 سنه كمان يشربوا ميه من البحر دي لذلك كان يعني في ال- اثناء جولتنا في القريه لقيت يعني عدد كبير جدا من المرضى في ال- البلد تقريبا معظمها مريضه معظمها يعتبر كده يعني آه، 80% مريض
ومفيش صرف صحي يا شيخ خليل لا ما فيش صرف صح طيب ما في يعني بيتكلموا مسؤولين ما بتخاطبوا حد ولا ايه خطبنا كتير وخصصنا مكان للمدرسة ومكان للمستشفى ما فيش
ده الكلام ده قبل الثوره ولا بعد الثوره الثورة بعد الثورة آه.
طيب نتعرف على حضرتك سالم حلمي سليمان من عرب الميمون اهلا وسهلا الاخ سالم آه، آه، انا شايف برضو ان مفيش مدرسه هنا او مفيش يعني اهتمام بالناحيه التعليميه في القريه خالص بالنسبه للقريه هنا معدومه المدارس ما فيش اي مدرسه بيننا وبين المدرسه حوالي ما يقلش عن 20 كيلو وبنضطر يعني معظمنا الوقت بودي العيال المدرسه اول مدرسه في الدير وثاني مدرسه في البرمبل وما فيش تعليم هنا بتاتا نهائي لان كذا مره ناشدنا وما حدش استجاب لنا يعني عشان كده نسمع معظم الناس بتقعد من العيال من المدارس بكمل ست سنين وحاليا دلوقتي الناس بتخاف على البنات ما بتروحش دوب بكمل سنه سته وتعاود يعني اللي عاوز يعلم ابنه يمشي 20 كيلو او 30 كيلو في مواصلات كويسة ولا توك توك ولا ايه المواصلات عندنا كلها توك توك انا مش شايف حتى يعني في مواصلات في البلد ما هو للاسف ما فيش غير توك توك بس والناس بتخاف تودي اصلا عيالها على الطريق عشان الحوادث كذا مره حد عملت حادثه على المدارس ان العيال بيمشوا بيركبوا من على الاسفلت على طول باستمرار كذا مره عملت حادثه معظم العيال قعدت حتى بالنسبه لمعظم التعليم في العز... في العزبه معدومه معظم الجاهليه اكثر من 80%
آه. الامية تقصد وهي معظم الامهات 80% بسبب التعليم لسه ما فيش مدارس في العزبه لان بن- وانتوا عاوزين تعلموا ولادكم يعني ولا انتوا مبسوطين كده اتمنى العيال يتعلموا اتمنى العيال يتعلموا عشان يطلع جيل متعلم جيل ناضج جيل فاهم يف- يعرف الواجبات اللي عليه واللي عليه وطبعا اكيد في ابنائكم يعني اذكياء وعندهم قدرة على التعلم يعني الحمد لله ده احنا مع... احنا نفسنا نفس م- معظمنا او نفس المنطقه كلها ان العيال يروح المدرسه عشان يتعلم عشان يحفظوا حتى دينه لازم يتع- يتعلموا الدين كويس يعرفوا يصلوا يعرفوا يصوموا يعرفوا اللي عليهم واللي ليهم طيب يبقى انت حضرتك بتطالب برضو ببناء آه، مدرسة في آه، هذه القرية مش كده
ده احنا يا ريت بأسرع وقت لان احنا عندنا اطفال صغيرين ناشئين كتير يعني اول كنا عدد صغير بعد زينا الوقت بتحاول ما يجيش عن 3000 بيت في منطقه ما فيهاش اي مدرسه ولا في اي جهه تعليميه ولا فايده احنا بندرس حتى نحفظ قران ما فيش حتى عشان نقول له حتى علينا وسيله بعيده من البروم حوالي 20 كيلو ما بيروحوش بيجوا يقول لك منطقتكم بعيده وبتاع من ضمن المشاكل الموجوده في العزبه قله الميه احنا بنشتري على فكره رخصه الميه بتاع الشرب معانا لان جابوا لنا محطه لها 13 سنه بيعملوا فيها ما اتعملتش بينا وبينها حوالي 3 كيلو واشتكينا كتير وجبنا مواسير على حسابنا وصلحنا الخط ومحدش وصل ميه لحد دلوقتي حل المشكله هم قالوا ده في موتورين او اربع مو- طرمبات اللي هتيجي على محطه المياه المفروض يجيبوها وقالوا جت ما جاتش لحد دلوقتي والمواتير بيقولوا ناقصه وهي جت مناقصه في ماسكها شركه اسمها شركه ايجو والمشكله في مقصه الميه دلوقتي بسبب الناس هنا اللي بتشرب من البحر جالها الفشل الكلوي في حصو حوالي 80% من الم- من المشاكل والامراض دي بسبب المياه المياه كلها متلوثه
آه، زي ما حضراتكم شفتم آه، في آه، هذه الجولة ان قرية عرب دير الميمون اللي تابعة لمحافظة الجيزة آه، بتفتقر زي ما انا قلت قبل كده الى ابسط انواع المعيشة يعني سبحان الله آه، مفيش مدرسة مفيش مدرسة علشان ابنائهم يتعلموا فيها مفيش مستشفى علشان ابنائهم يتعالجوا فيها آه، اقرب مستشفى بينهم وبينها حوالي 20 كيلو او 30 كيلو وحتى ال- المستشفى المدرسة اللي بتفتقر الى المية يعني بيشتروا ال- المية علشان يشربوا آه، مفيش آه، صرف صحي في القرية المنازل كلها بائسة واللي انا عرفته انه حتى هذه المنازل اللي موجودة يعني ما تصوروش ان هي مثلا آه، بالطوب او كده لا ده هذه المنازل آه، يعني آه، لو دخلناها واحنا دخلنا آه، بعض المنازل وليس كل المنازل آه، لقيناها آه، مفيش خالص حتى اثاث آه، مفيش حمامات مفيش اسقف آه، ال- البيوت اللي فيها آه، اسقف فيه برضه آه، ناس من اهل الخير هم اللي عملوا لهم هذه الاسقف يعني آه، معظم آه، ابناء القريه وعدد القريه تقريبا 7000 نسمه وفيها تقريبا 3000 بيت آه، هذه القريه الحقيقه محتاجه الى جهود آه، قويه جدا ومحتاجه الى مساعدات من آه، اهل الخير جميعا وجزاكم الله خيرا وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم جميعا
سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدق صدق كان الصدوق كان الأمل أهلا بكم مشاهدينا الكرام حالة صعبة حالة لقرية قرية دير عرب دير الميمون بمحافظة الجيزة زي ما سمعنا وشوفنا الصورة زي ما بقول دايما الصورة معبرة ولا تحتاج لكلام ولكن لما يبقى في بلد فيها فقر وفيها مرض وفيها بطالة ولا توجد فيها مدرسة ولا يوجد فيها مسجد ولا توجد فيها محطة مياه طب احنا لما احنا نشوف هذا الكلام ونشوف الصورة اللي احنا شفناها منذ قليل لابد يبقى علينا دور كبير هنستقبل تليفونات حضراتكم ونسعد بها ان شاء رب العالمين معنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا حاجة سناء عود طيب حميد يا أستاذ ربنا ملهم يبارك فيك الله يكرمك فيه مزيد من الخيرات في يا رب.
كل الاتجاهات يا رب اللهم امين وجعلك الله سهما منطلقا في سماء الخير امين يا رب والمعونة آمين.
والتخفيف عن الآخرين آمين. آمين.
ولا حرم الله منك مجلس الرحمة آمين.
ولا حرم الله المسلمين من الرحمة وأصحاب الرحمة آمين. آمين.
وشيوخ وعلماء الرحمة آمين.
والعاملين عليها جميعا يا رب.
وجعلهم الله رحمة للعالمين آمين يا رب.
وأنا معكم من باب هم القوم لا يشقى بهم جيسهم وجزاكم الله خيرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك حاجة سناء استاذ ربيع اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام استاذ ربيع ازيك يا استاذ نعمل اهلا ايه بيك الله يكرمك استاذ ربيع الحمد لله أهلاً على فيك.
السلامه الله يسلم حضرتك الله يكرمك وحشتنا قوي قوي قوي ربنا يبارك فيك الله فين يكرمك يا استاذنا الكوافل بتاع زمان عرفنا نطلع قافله ان شاء الله هنسعد قريبا باذن الله بقول رب العالمين لحضرتك ان شاء باذن الله الله لما تنوي تنوي ان شاء الله وتنشأوا هناك ال- المدرسه باذن الله ان شاء الله اجيب لك الادوات الكهرباء بتاعت التاهيل كلها ان شاء الله باذن الله الله يكرمك باذن الله وحشتني وحشني كوافلك ربنا يكرمك آه، بس قبل ما تقفل الادوات الكهربائيه في المدرسه اه ان شاء الله باذن الله هنفتح مزاد الخير اللي هو- دلوقتي اللي هو حضرتك اللمض والسلوك وال طيب يعني الحاجات كلها ان شاء الله باذن جميل الله ربنا يكرمك حاج ربيع اه شكراً.
معاك ان شاء الله باذن الله شكرا جزيلا شكرا ماشي جزيلا ربنا يطمنا عليك سلام آمين يا رب لكل العالمين.
جميع العاملين قناه الواحد كتر خيرك شكرا جزيلا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام علاء ازاي حضرتك يا استاذ ملهم اهلا بحضرتك الله يكرمك الحمد لله رب العالمين اللي أم حضرتك آلاء.
في الف خير اهلا وسهلا ربنا يكرمك ازاي حضرتك عامل ايه في نعمة الحمد لله والله.
الحمد ربنا لله يحفظك من كل سوء وي...
آمين.
ويرضيك من كل طيب يا رب آمين يا رب ويرضيك جميعا يا رب.
من ايد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب ويحمي مصر ويحفظها يا رب يا رب.
وانا بسلم بعد اذنك على امي الحبيبه الغاليه ماما سناء من اسكندريه نعم بحبها قوي والله وبطمئن عليها وسمعها الصبح في برنامج الشيخ محمود نعم والسلام عليكم ورحمه شكرا الله وبركاته جزيلا شكرا على التواصل الجميل والروح الجميلة اللي موجودة بين آه، يعني بين أحبابنا المشاهدين والمشاهدات مشاهدي قناة الرحمة أستاذ علي أهلا وسهلا وعليكم ازي حالك يا استاذ ملا أهلا بيك ربنا يبارك في فيك حالك ربنا الحمد لله يبارك رب في عمرك العالمين.
واحسن عملك الحمد لله على سلامتك الله يسلم حضرتك الله يكرمك ربنا يجعله في ميزان حسناتك آمين يا رب اللهم آمين ربنا ينير وجهك ويبارك في عمرك وعلمك يا رب جميعا يا رب جميعا يا رب اللهم آمين ادعي الوالد بالله عليك ربنا يبارك في عمره ويحسن عمله آمين اللهم آمين اللهم آمين يا رب ربنا يجزيك شكراً.
خير ويحفظ شيخنا حسان ويبارك في عمره وعلمه امين يا رب وعلماء آمين يا المسلمين.
رب اللهم آمين اللهم آمين يا رب ربنا يكون في عونك وعلماء المسلمين كلهم امين يا رب شكرا جزيلا أستاذ علي وربنا يبارك في والدك يا رب اللهم آمين شكرا جزيلا أبو حمزة أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حي الله الأخ الحبيب الطيب صاحب الخلق النبيل ربنا الجميل يكرمك الأستاذ ربنا منى يعزك العسوي ربنا يبارك فيك الله يكرمك أقول لك عودا حميدا ولا أوحش الله المسلمين منك فوالله نحن في شوق إلى رؤياك أسأل الله ألا يحرمنا منك ولا من أحد ممن يعملون في الحقل الإسلامي في رف- في رفعة دين الله عز وجل آمين.
أسأل الله أن يبارك فيك وألا يحرم ألا يحرمنا النظر إلى وجهك ووجوه العلماء والدعاء المخلصين الذين نحسبهم والله يقربون إلى الله جزاك الله عنا خير الجزاء أنا أتحدث والله يا أستاذ ملهم ولم ألتقي بك إلا مرة واحدة ولكني ما زلت ولا زلت وسأظل أتحدث بحسن خلقك وجزاك الله خيرا والسلام شكراً.
عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا أبو حمزة ربنا يبارك في حضرتك الأستاذ أحمد أهلا وسهلا ايوه يا فندم اتفضل يا أستاذ أحمد ازيك يا ريس أهلا بيك اتفضل انا اسمي احمد رمضان من الفيوم أهلا بيك يا أستاذ أحمد يا رمضان اتفضل انا متجوز ومعايا جوز عيال
أيوه واتمنى من ربنا بس عاوز تريسيكل اشتغل عليه واكل على عيش عايز إيه؟
تريسيكل اشتغل عليه واكل على عيش طب استأذنك يا أستاذ أحمد آه، آه، هتت... هت... زي ما بنقول دايما في البرنامج راسلنا من خلال شريط الرسائل اترك رقم تليفونك واسمك والمطلوب وربنا يقدرنا لأن في الجزئية أو الأمر اللي أنت بتطالب بيه بيبقى محتاج أمور معينة بحث اجتماعي والشؤون الاجتماعية بتراجع على هذه الأوراق وفي النهاية بنقول يعني آه، ربنا يقدرنا ويجعلنا السبب إن احنا نفرج كربك يا رب اللهم أمين اللهم أمين الأستاذ عائشة أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، لو سمحت انا كنت آه، شاركت الاسبوع اللي فات آه، على موضوع رحمه ان شاء الله طمنا عليها كده عامله ايه على مين؟
رحمه رحمه رحمة عملية بخير العملية بتاعها.
اه ان شاء الله خير باذن الله ان شاء الله الحلقات القادمه هتشوفوا نتيجه آه، ما تم في آه، من خلال الحلقه الماضيه اللي قدمها زميلنا العزيز الاستاذ محمد السجين ان شاء رب العالمين من خلال الجهاز ومن خلال آه، القوقعه باذن الله رب العالمين هتسمعوا خير كبير ان شاء رب العالمين في اللقاءات والحلقات القادمه باذن الله ربنا يكرمك ويعزك ويسعدك يا رب انت وكل من ساهم في تقديم الدعم للحالات اللي تم عرضها في اللقاء الماضي ولكل الحالات اللي بيتم عرضها في برنامج السهم دائما بإذن الله رب العالمين أحب أذكر وأقول آه، التواصل دائما ومن يريد تقديم الدعم لقرية آه، دير عرب الميمون عرب دير الميمون اللي احنا شفناها ولسه هنشوف أشياء كتيرة الحلقة دي والحلقة القادمة وزي ما بقول تعالوا نتحرك تعالوا بقى نسيبنا من الأمور السياسية اللي فرقتنا وتعالوا الفقراء يقربونا تعالوا المساكين يجمعونا تعالوا حب الخير هو اللي يجمعنا واللي يقربنا من بعض لأن في النهاية بن- بندعو ربنا دايما ونقول يا رب ارزقنا التوفيق والإخلاص اللهم أمين هناخد اتصال كمان السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا استاذ ملهم عامل ايه؟
أهلا وسهلا عامل ايه يا باشا؟ يعني ما سالتش فيها وكنت ورقت مع الاستاذ احمد وما لقيتش الرقم بتاعه اتصلت لقيته مغلق يا استاذ ملهم ما الأستاذ أحمد الله هو اللي يخليك بيتواصل يا استاذ ملهم والله العظيم يا شيخ حاشر الود الطحال الطفل الصغير والله لو تيجي تعرف ظروفنا هو م- هتلاقينا 17 حضرتك نفر مين اللي حضرتك مين يا عايزين حاج أستاذ ملهم.
حضرتك مين الحاجة فاطمة من المنيا فاطمة عبد المنعم محمد محسن صملوت يا أستاذ. الله يخليك يا استاذ محسن.
حاضر يا حاجة فاطمة ما أنا حاضر ربنا يكرمك هنقول للأستاذ أحمد يت- يتواصل مرة تانية هيتواصل مع حضرتك مرة تانية طيب الأس... الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا حاج عمر يا مرحبا عودا حميدا يا أستاذ ملهم ربنا يكرمك حاج عمر ربنا يبارك فيك.
يشرح صدرك للإيمان يا رب نحن وإياكم يا رب اللهم آمين الله يبارك لك ويبارك لك في عمرك يا رب آمين الله ايوه كده القناه نورت كده و- و- وصوتك الجميل واسلوبك يكرمك.
السهل الطيب ال- ال- العظيم لانك انت انت م- انت مؤسس قناه الرحمه والله العظيم يا أنا أستاذ ملهم.
خدام يا حاج عمر أنا احنا ما خدام ننساش افتتاحك للقناه كده و...
أنا خدام.
ويوم الحفله في في الافتتاح كده من من اول ما فتحت القناه وانت على وش... يا- وشك وشك بشوش والله العظيم ربنا يا أستاذ يبارك ملهم.
فيك يا رب الله يكرمك ربنا يبارك لك ويمتعك بالصحه وعودا حميدا ان شاء الله شكرا وألف- جزيلا ألف مبروك.
شكرا جزيلا سلام عليكم.
شكرا جزيلا قبل ما اخد اتصال معلومه الحاج عمر بيذكرنا بيه الافتتاح الرسمي لقناه الرحمه احب اذكر حضراتكم الافتتاح الرسمي لقناه الرحمه كان يوم 5 11 2007 كان يوم 5 11 2007 ناخد اتصال الاستاذه عائشه اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ ملهم اهلا بيك الله يبارك فيك عودا حميد يا استاذ ملهم ربنا يرفع قدرك بارك الله فيك الحمد لله على السلامة الله يسلم حضرتك الله يكرمك الله يبارك فيك ويا رب ما يحرمنا منك ولا من برامتك يا استاذ ملهم ربنا يرزقنا الاخلاص اللهم امين وال... والله العظيم يا استاذ ملهم ما نسيناك من دعائنا ابدا والله شكرا جزيلا والله غبت عن عينينا ما غبت عن قلوبنا يا استاذ ربنا ملهم.
يبارك فيك الله يكرمك ربنا يرفع قدرك الله يبارك فيك شكراً.
يا استاذ ملهم شكرا جزيلا الاستاذ احمد اهلا وسهلا الو ايوه يا استاذ ملهم اهلا يا استاذ احمد اتفضل اهلا بيك ازاي حضرتك عامل ايه الحمد لله في نعمه الحمد لله رب العالمين يا رب الحمد لله انا انا يعني طالب من حضرتك يعني صنع معايا صمت اداب معاك ايه ها انا معايا أيوة.
صمت اداب حضرتك ايوه ها ويعني بقالي مده ما بشتغلش خالص و... وعندي يعني اعاقه وكده لسان عندي- الاداب قسم ايه آه، في اللغه العربيه لغه عربيه اه تمام فطالب من حضرتك يعني اي وظيفه كده
طيب حاضر حضرتك يعني راجل خير ربنا يبارك فيك ويرزقنا الصدق يا رب طيب إيه- اترك رقم تليفونك يا استاذ احمد وبياناتك والاستاذ احمد يتواصل معاك غدا ان شاء رب العالمين ولصنص اداب قسم لغه عربيه ان شاء رب العالمين ربنا يوفقك ان شاء الله الاتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلش يا استاذ ملهم التليفون قطع لوحده والله اهلا بس حضرتك ان شاء الله بالنسبه لموضوع المدرسه على قد ما اقدر هساهم بمبلغ يعني ان شاء الله باذن الله طب.
هروح البنك وأجيب امر الله جميل التواصل من خلال رقم 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر باسم مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية خلاص يا استاذ اه ملهم، اللي إن شاء موجود الله على بإذن الشاشة الله.
ربنا يكرمك ربنا يكرمك كده ويب- ويجعله كله في ميزان حسنكم يا رب في حسنات جا... حسناتنا كلنا يا رب اللهم آمين ان شاء الله بإذن شكرا الله.
ميزاننا أشكرك كلنا شكراً.
شكرا شكرا جزيلا لحضرتك آه ع- يعني عايزين نرجع لحلقتنا ربنا يبارك في الجميع يا رب اللهم آمين طب الأستاذ خميس أهلا وسهلا عليكم يا استاذ ملهم أهلا يا أستاذ خميس الله يكرمك الحمد لله على السلامه يا استاذ ملهم تسلم يا غالي الله يكرمك وحشتنا يا استاذ ملهم وحشتنا برامجك الجميله يا استاذ ملهم الله يبارك فيك الله يكرمك حبيت بس اتصل واسلم عليك واحييك يا استاذ ملهم بس يعني شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا استاذ ملهم السلام عليكم شكرا جزيلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه. طب اتصال آخر السلام عليكم طيب آه، أ- أذكر بس قبل ما نشوف الفقرة الثانية ربنا يبارك في الجميع يا رب اللهم أمين عندنا بلد محتاجة دعمنا كلنا آه، قرية محتاجة وقوفنا بجانبها آه، مسلمين محتاجين ان احنا نقف معاهم المسلم للمسلم كالبنيان المؤمن للمؤمن كالبنيان ده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نحقق أمر وكلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحقق أمر ربنا سبحانه وتعالى في التكافل الاجتماعي وإن احنا كلنا نقف بجانب إخواننا المساكين والمحتاجين الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة الكل عارفها ولكن محتاجين أن قلوبنا تتحرك لإخواننا وتذكر دايما أنت الأيام لا تدوم لأحد الأحوال لا تدوم لأحد أنت معاك الصحة الآن الله أعلم ممكن بعد دقيقة ممكن بعد دقيقة الصحة تنقلب لمرض أنت مريض الآن الله سبحانه وتعالى ممكن يعني في, في, في لحظة يغير المرض إلى صحة وعافية أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع ولكن محتاجين أن احنا نتحرك محتاجين أن احنا ندعم أهالينا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا في قرية عرب دير الميمون بأطفيح بمحافظة الجيزة ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين بالله عليكم ركزوا معانا في التقرير القادم التقرير القادم هو صورة صورة محتاجة تعليقكم انتوا صورة محتاجة تفاعلكم انتم صورة محتاجة ان انتوا قلوبكم تتحرك مع التقرير الصعب اللي احنا هنشوفه الآن هيا بنا نشوف مشاهدينا الكرام هذا التقرير المهم ونعود بعده بإذن الله رب العالمين سم الإيمان انطلق زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين كان الأمين مسلم وسهم الحق الحق عالكذب والشبهات الجنة تبقى مصيره وعرضها السماء
الحالة اللي احنا داخلين عليها دلوقتي آه، حالة آه، محمد آه، عنده خمسين سنة تقريبا عامل زراعي في آه، هذه القرية آه، ولما سألت عرفت انه الاجر متدني جدا آه، بالنسبة للعامل الزراعي يعني بياخد 400 جنيه في الشهر تقريبا يعني وعنده ثلاث اطفال آه، معاقين يعني في حالة شلل كامل آه، محتاجين الى آه، رعاية طبية فتعالوا حضراتكم نشوف هذه الحالة مع بعض واحنا دلوقتي داخلين علشان نشوف الثلاث اطفال ولد محمد وزي ما حضراتكم شايفين ثلاث اطفال صغيرين جدا يعني طفل تقريبا عنده اقل من سنة وطفل اخر حوالي ثلاث سنوات وطفل اخر يمكن سنتين تقريبا ف يعني في حالة يرثى لها والله سبحان الله الأطفال الثلاثة دول آه، يعني في حالة آه، عمل دلوقتي وطبعا يعني بيجري على آه، ثلاثة وزي ما يعني الكاميرا آه، بتصور لحضراتكم آه، كلهم آه، معاقين آه، اللي معاق ذهني واللي عنده شلل آه، انا لما سالت والدتهم آه، قالت لي ان احنا آه، وديناهم عند دكاتره وان الدكاتره بيقولوا انه في امل آه، في شفاء هذه الحالات آه، لكنها آه، محتاجه الى آه، مساعدات آه، ماديه ومحتاجه الى يعني قلوب رحيمه آه، علشان تعطف على هؤلاء الاطفال الصغار آه، علشان كده يشقوا طريقهم في الحياه ويعيشوا آه، حالهم حال آه، بقية الأطفال
سم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى صدى كان الصدى ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب اللهم أمين ويشفي كل مريض اللهم أمين اللهم أمين آه، ده ولا- دول ولاد الحاج محمد العامل الزراعي ثلاث أطفال معاقين بتنوع آه، نوع الإعاقة ربنا يشفيهم اللهم أمين يا رب اللهم أمين ويرزقهم يعني من يعينهم على آه، قضاء حوائجهم ومن يعينهم على آه، استمرار المعيشة وعلى آه، مصاريفهم وعلى علاجهم أشياء كثيرة محتاجين إن احنا نسمع حاجات كثيرة إن شاء رب العالمين آه، بالتأكيد إن شاء رب العالمين أهل الفضل سيتواصلوا معنا بإذن الله ويتواصلوا من خلال رقم حساب 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر باسم مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية المشاريع كثيرة وعديدة وزي ما بقول دايما في المقدمة بقول السهم لن يجد مريضا إلا وأخذ بيده إلى الشفاء بإذن الله بالتأكيد لابد ان احنا نشوف حالتهم بالتأكيد ان احنا نشوف ورائهم ونعرضهم على الأطباء المتخصصين لكل واحد من ال ال الولاد اللي احنا شايفينهم ربنا يشفيهم يا رب اللهم امين استاذ ربيع اهلا وسهلا
السلام عليكم عليكم السلام استاذ ربيع اتفضل بقول لك يا استاذ بعد اذن حضرتك لو في اي حاجه من ولاد الحاج محمد دول ممكن تديني رقم تليفوني محتاج علاج اجيبهم للاولاد محتاج اي حاجه في المستشفيات آه اكلمهم برضه واقف جنب منهم وفي الحمد لله اعرف ناس محترمه ناس كويسه دكاتره كبار جدا الله اكبر اي حاجه عايزينها مساعدات كده اجيب لهم علاجات اجيب لهم الحاجات اوديهم مستشفيات كده بخلال متابعه رقم تليفوني للحاج محمد واديله انا حضرتك من اتابعه عنه يتصل بيا وانا اكلمه طيب ربنا يكرمك ماشي يا حاج ربيع ربنا يكرمك ماشي يا استاذ ربنا يبارك فيك جميل ربنا يكرمك يا حاج ربيع اللهم امين يا رب الاستاذ يسري اهلا وسهلا استاذ يسري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا استاذ ملهم اهلا استاذ يسري الله يكرمك اخيرا طلعت الشمس من اول وجديد ربنا يكرمك ربنا يبارك فيك ربنا يسعدكم ويحفظكم ويحفظ القائمين على قناه الرحمه امين امين يا رب ويجعلها دائما رحمه على البلاد والعباد امين اللهم امين هكذا استاذ ملهم اريد ان ابشرك بشاره بحديث النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله نعم فأنا أناشد أصحاب الرحمة الفضلاء أسألكم بالله لا تكسروا قلوب الفقراء والضعفاء والأرامل والمساكين والمنكوبين في غيبة ملهم العسوي هذا ملهم العسوي اللي أفطر 30 يوم فطار وسحور شهر رمضان في الشارع بعيدا عن أولاده هذا ملهم العسوي ربنا يكرمك يا حاج يسر ربنا يكرمك أسألكم بالله أن تحافظوا على ملهم العسوي ربنا يكرمك يا حاج يسر ما فيش مشاكل يا حاج يسري كانت فترة والحمد لله رب العالمين في أجازة لظروف مرضية ربنا يكرمك ويعزك اللهم أمين يا رب ويعز كل مشاهدينا الكرام في كل مكان اللهم أمين زي ما بقول السهم لن يجد مريضا إلا وأخذ بيده إلى الشفاء بإذن الله محتاجين زي ما الحاج ربيع اتحرك ويبادر إن هو يعمل كل خير ويقف مع الحاج محمد وولاده محتاجين أشياء كثيرة وعديدة في القرية محتاجين مدرسة محتاجين محطة مية محتاجين مسجد محتاجين أمور كثيرة وعديدة إن شاء رب العالمين معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أستاذ أبو بكر
أستاذ منى الحمد لله بالسلامة الله يسلم حضرتك الله يكرمك الله حالك الله يبارك فيك أستاذ منى
وطي التلفزيون يا- وطي التلفزيون يا حاج أبو بكر الله يكرمك ماشي ماشي يا أستاذ منى مصلح حالك اتفضل.
عامل إيه؟
الحمد لله في نعمة الحمد لله رب مصلح العالمين حالك ربنا يعافيك اللهم آمين بقول لك ال- ال- النسبة للرحمة
أيوه احنا مت... انا متبرع ب 200 جنيه وما اعرفش والله لسه ما وصلتهمش يعني اوصلهم ازاي وكذا
م- ما تعرفش إيه متبرع ب 2000 جنيه الرحمه انا ومع البرنامج اللي فات ده و... وعايز اعرف يعني قالوا نكلمك ان لك ازاي وما حدش كلمني يعني
لا ما احنا حضرتك انت اتبرع يعني حط الفلوس اللي انت هتتبرع بيها ايا كانت ربنا يكرمك ويعزك و... و... ويرفع قدرك في رقم حساب 303 بنك فيصل الاسلامي فرع 6 اكتوبر مؤسسه الرحمه للاعمال الخيريه ربنا يكرمك يعني انت يعني انت بتتبرع على الرقم ده وانت شوف اقرب فرع ليك في بنك فيصل اقرب فرع لحضرتك في المركز في المحافظه ايا كانت وتبرع من خلاله ربنا يبارك فيك يا رب اللهم امين شكرا جزيلا ابو بكر استاذ محمود اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا وحياك حبيبي ألف ألف ألف من سلامة شفاك الله وعافاك الله يسلم حضرتك الله وأتمنى شفاك يكرمك عاجل من الله عز وجل في الله عظيم رب عرش عظيم تبقى شفاك على خير امين اللهم
آه، زميلي أنا بشكر ربنا سبحانه وتعالى في مساعدتك في مساهمتك معايا في موضوع المستشفى القاهرة الفاطمية وتحدثت في القاهرة الفاطمية رحت هناك وتخلصت في موضوعي والحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم الحمد لله الشكر تم على كل خير اللي هو كان ايه اللي هو كان برضه العين اه قرنيه الحمد لله آه ربنا يكرمك ربنا يشفيك الحمد ويعافيك لله يا رب أشكرك اللهم امين أولا بشكر ربنا سبحانه وتعالى واشكركم واشكر مؤسسة قرار الرحمة كلها واشكر العاملين كلهم في قناة الرحمة الله يصلح حالك ربنا يبارك فيك يا رب وبقول لك يا زملاء احنا برضه يعني ان شاء الله في خير جاي قريب ان شاء الله وموضوع مدرسة ان شاء الله مساهم فيه باذن الرحمن ان شاء الله ان شاء الله الخير كتير جاي ان شاء رب العالمين اه ان شاء رب العالمين احنا انا انا لو تتذكروا معايا الحلقات السابقة اللي كانوا وبالتحديد الاربع حلقات اللي كانوا في قبل الحلقة الماضية الحالات الجماعية من خلال رحلات العمرة ومن خلال زرع القرنية ومن خلال اشياء كثيرة أحب أقول وأذكر حضراتكم لكن هو التقصير مني أنا شخصيا ربنا يعني يعفو عنا اللهم أمين احنا كنا عرضنا لحضراتكم 11 حالة كنا عرضنا 10 حالات لما عرضناهم واتكلمنا مع مع حضراتكم وقلنا ان شاء رب العالمين مش هيعدي اسبوعين او 20 يوم الا باذن الله رب العالمين ويكون العمليات تمت لهم عملنا 11 عملية 11 عملية زرع قرنية بإذن الله رب العالمين أبشر حضراتكم وده قلناه لحضراتكم من الحلقة في يوم الحلقة دي ان احنا بإذن الله بنجهز 10 حالات أخرى هيعملوا حالات زرع القرنية 10 حالات زرع قرنية بإذن الله رب العالمين الأيام القادمة هتشوفوا ده بإذن الله رب العالمين الأمر الآخر هيبقى في زرع القوقعة زرع القوقعة الحلقة الماضية كان في حالة زرع قوقعة بإذن الله رب العالمين إن شاء الله إن شاء الله الحالة هتكون عشرة بإذن الله رب العالمين وده وعد إحنا بنقدمه من خلال مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية على الهواء بإذن الله حالة زرع قرنية هيبقى في مقابلها عشر حالات بإذن الله لأن ده فضل ربنا علينا وثم فضل حضراتكم أهل الخير وأهل الكرم اللي وثقتوا في قناة الرحمة وبرنامج السهم ومؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية تعالوا نشتغل وتعالوا نتحرك وتعالوا نعمل حاجات جماعية كثيرة نسعد بيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأستاذ ال... ال... الأستاذ علي أهلا بيك اتفضل أستاذ علي حضرتك أستاذ غلام والله أنا مش بتصل عشان أنا ولا بس هي عشان جارتي ست كبيرة عندها حوالي 75 سنة ربنا يكرمك عندها إيه؟
عندها 75 سنة أيوة.
ست مسنة والله هي الست دي يعني جارتنا واحنا ربنا يعلم احنا بنساعدها قد ايه آه.
هي اصلا جوزها توفى جوزها وهي ربة الايتام محتاجة إيه يا أستاذ علي محتاجة إيه؟
محتاجه هو الاشاعات هي عماله تعمل اشاعات وتحاليل في مستشفيات الحكومه ان عندها نزيف السي عندها السكر السكر آه، اثر على قاع العين من جوه ففي عين ما بتشوفش بيها وفي عين بتشوف تشاش بيها يعني إيه بقى فهمنا عشان بقى يعني زرع قرنية قصدك ولا حاجة تانية؟
ايوه ايوه يا استاذ طيب, طيب هنشو هات يعني اترك رقم تليفونك إيه، إيه، اترك رقم تليفونك وبالتاكيد لابد ان هي لابد من عرضها على الدكاتره ويقولوا علشان ماشي، سنها ماشي، أستاذ 75 سنه لا، اترك رقم تليفونك يا استاذ علي شكرا جزيلا آه، احب اقول آه، آه، اللي آه، آه، بنجدد حملتنا مره ثانيه للتبرع لحالات زرع القرنيه ويا ريت نشوف ال- ال- ال- الجمله على ال- على الشاشه من يرفع للخير رايه ويساعد معنا الحالات ويقدم الدعم للحالات الجديده اللي هنقدمها لحضراتكم خلال الحلقات القادمه 10 حالات زرع قرنيه وممكن ان شاء رب العالمين ان شاء الله العشر حالات ممكن يبقوا 20 حالة وممكن يبقوا 30 حالة في على ثلاث أيام نعملهم احنا بنقول 10 حالات إن شاء رب العالمين بفضل ربنا ثم بفضل حضراتكم ممكن 10 يبقوا 30 إن شاء الله إن شاء رب العالمين وزرع القرنية الحالة هيبقوا 10 بإذن الله رب العالمين ده وعد احنا بنقدمه لحضراتكم من خلال آه، آه، برنامج السهم ومؤسسة الرحمة اللي بترعى البرنامج رعاية كاملة المؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية اللي حسابها رقم 303 بنك فيصل الإسلامي فرع 6 أكتوبر باسم مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية إذا اللي عايز يساعدنا في حالات زرع القرنية الجديدة اللي هنقدمها وهنعرضها وهيتم الحالات والعمليات على الهواء زي ما شفنا آه، قبل كده مع حضراتكم هيتم 10 حالات أخرى إن شاء الله يا رب يبقوا 30 زي ما بقول وزرع القوقعة هيبقوا بإذن الله رب العالمين هيبقوا 10 الحالة هتبقى 10 ساعدونا وادعمونا من أجل إن إحنا المشروع الجميل إن إحنا نبدأ واحدة واحدة من أجل إن إحنا نصل في النهاية إلى تقديم كل الدعم لكل محتاج أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا سببا دائما في فعل الخير يا رب اللهم آمين اتصال السلام عليكم أبو ندى أهلا بيك
كيف حالك يا أستاذ ملا؟
في نعمة الله يبارك فيك اتفضل الحمد لله على سلامتك يا باشا الله يسلم حضرتك الله يكرمك بارك الله فيك وبارك في جميع العاملين على كارت الرحمه والله شكرا لك وربنا وربنا يبارك فيك يا رب وربنا يشفي هذه الاطفال الحاج محمد ويا رب ربنا يا يبارك رب.
فيهم يا رب يا رب اللهم آمين وبنقول وبنقول بقى كفانا سياسه وكفانا مشاكل وكفانا خراب في مصر وتعالوا بقى نتجمع مع بعض وتعالوا بقى نساعد بعض الله.
وتعالوا نخ- نخلي مصرنا الحبيبه مصر كده تبقى حلوه زي ما كانت حلوه الاول الله وكفانا بقى كفانا سياسه وكفانا بقى احنا خلاص تعبنا والله يا استاذ ملهم تعال نجمع مع بعض كده وتعال بقى نرجع نرجع ربنا سبحانه وتعالى ونتكفى ذنوب وربنا يبارك فيك يا استاذ ملهم يا رب شكرا لك شكرا لك شكرا لك اتصال آخر السلام عليكم أستاذ وليد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك والله بالنسبه للحاله بتاعت آه، الحاج محمد الحاج محمد ايوه حضرتك يعني يعني عايزين نتبرع له بحاجه شهريه كده رمزيه صغيره يعني 150 جنيه في الشهر ان شاء الله طب ربنا يبارك لك يا رب اللهم امين الله يوسع عليك طيب حساب 303 بنك فيصل الاسلامي فرع 6 اكتوبر مؤسسه الرحمه للاعمال الخيريه زي ما انت شايف حضرتك الان على الشاشه ولكن استاذ حضرتك اترك رقم تليفونك من اجل ان يتم التواصل معك مباشره ان شاء رب العالمين ان شاء الله الاستاذ شوقي اهلا بحضرتك استاذ شوقي اتفضل
خالص وعايز زرعه سرانيه اتفضل يا استاذ شوقي ايوه يا استاذ ملهم اهلا وسهلا اتفضل لو سمحت حضرتك بس انا عندي عينيا اليمين مش منسوبه خالص وعايز زرع سرانيه يا ريت من خلال برنامج حضرتك آه، نساعدنا عايزين نزرع سرانيه فيه طب اترك آه، آه، الرسالة أيوة.
ابعت رسالة آه، شوف حضرتك انت شبكة ايه 010 011 012 شوف الرقم اللي موجود على الشاشة أيوة.
وابعت رسالة باسمك ورقم تليفونك والمطلوب معاك رسالتين لحد النهارده مفيش رد آه، حضرتك ما كنا في غياب فهنشوف كل ده ونتابع كل ده بإذن الله رب العالمين طيب ربنا يبارك لك شكرا شكرا يا استاذ ملهم بإذن الله رب العالمين ما هنجي ما احنا هنقول العشرة هيبقوا 30 بإذن الله بإذن الله رب العالمين يعني العشرة اللي اللي فاتوا هم تم تحديدهم وإن شاء الله هيعملوا آه، يعني العملية خلال يعني نقول خلال آه، أسبوعين بإذن الله 20 يوم بالكثير نتابع الأمر إن شاء رب العالمين ونشوف الأمر وصل لفين وبإذن الله بإذن الله زي ما بقول تعالوا نشتغل تعالوا نتحرك حالات زرع القرنية محتاجين العشر حالات اللي هنعملهم الجايين دول اللي هم هيبقوا بقى كده بالضبط ان شاء رب العالمين 21 حالة محتاجين العشرة يبقوا 30 ان شاء رب العالمين وزرع القوقعة الحالة هتبقى بإذن الله رب العالمين آه، 30 تعالوا نشتغل وتعالوا نتحرك وما ننساش طبعا بالتأكيد الأطفال اللي احنا عرضناهم الحاج ربيع بيساهم بيه نصيب كبير إن شاء رب العالمين الأستاذ وليد من خلال يعني زي حاجة مرتب شهري كده إن شاء رب العالمين ولكن محتاجين نتحرك أكتر محتاجين إن احنا نجيب وراهم ونعرضهم على أساتذتنا الدكاترة المحترمين والمتخصصين البارعين في عيادة الرحمة ربنا يبارك في الجميع يا رب اللهم أمين البلد مش عايزين ننسى المدرسة مش عايزين ننسى محطة المياه مش عايزين ننسى المسجد مش عايزين نشو يعني نتحرك في أمور كثيرة بإذن الله رب العالمين اه ان شاء رب العالمين بس نعرض المرة القادمة ونقول في النهاية محتاجين ان احنا زي ما الحاج ربيع بيقول نفسه يروح قافلة وناس كتير نفسها تتحرك ويروحوا قافلة بتيجي نتحرك بتيجي نتحرك ونبدأ يلا نتحرك من خلال الآن وبنعلنها القافلة الخيرية الخدمية لقرية عرب دير الميمون بمركز أطفيح بالجيزة هنعمل قافلة خدمية وبإذن الله هنعمل قافلة آه، طبية الدكتور إيهاب يلا نتحرك أساتذتنا يلا نتحرك ونشتغل مش عايزين كلام ومش عايزين نقعد نمصمص شفايفنا ولكن محتاجين إن احنا نتحرك قافلة خدمية وقافلة طبية بإذن الله رب العالمين وعندنا الحالات عمليات زرع القرنية بإذن الله رب العالمين الأشياء والحلقات القادمة وأمور كثيرة ومفاجآت عديدة بإذن الله بإذن الله بإذن الله الحلقات القادمة ربنا يرزقنا الإخلاص والتوفيق والصدق يا رب اللهم آمين اتصال السلام عليكم أهلا يا أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا استاذ مولى أهلا بحضرتك يا فندم جزاك الله كل خير الله على يكرمك.
برنامجك اللي زي العسل شكرا جزيلا والله احنا عندنا حالة في الفيوم يعني ست عندها زي 73 سنة 72 سنة ربنا يبارك في عمرها يا رب وساكنة قاعدة في بيت البيت ده يعني يعتبر في منطقة راقية بس البيت ده لا مؤاخذة بدور واحد ومعمول بالفلاق والجريد يعني من زمن الزمن وهي عايشة فيه اه وجوزها الله يرحمه كان لا مؤاخذة عجلاتي تمام
آه، آه، الست دي ميت بقاله حوالي من 10 12 سنه فهي بتربي ايتام وتعرضت من حوالي سبع شهور ثمان شهور لحاله بلطجه أي آه، هجموا عليها بلطجيه بيرموا لها حاجتها بيان معاه الصبيان معاه ولد وشغال في القاهره هجم عليها بلطجيه عشان يخرجوها من البيت ربنا كرمنا احنا اهل الخير وقفنا ضربنا اللي ضربناه واللي سلمناه في الاسم سلمناه وفوجئنا بعد كده ان في محامي مزيف واللهم صل على النبي ضرب ورق للبيت وعاوز يطلعها منه باي طريقه كانت أي الست دي متجوزه في البيت ده عندها 13 سنه يعني بقى لها حوالي من 60 سنه 62 سنه 65 سنه قاعده في البيت ده م- فين ودخلت فين لقيت جوزها وأبو فين في جوزها الفيوم يا أستاذ أحمد في الفيوم في حته اسمها من شطله فله وسط الايه البلد في الفيوم نفسها اه
فتعرضت بقى البلطجه واتعورت وباتت في القسم ومعاها بنتها كانت مخلفه توأم المطلوب ايه يا استاذ احمد المطلوب ان احنا يعني ايه عاوزين يعني م- لا مؤاخذه هي مش قادره تقوم محامي عشان يقف معاها او او ايا كان ايوه فمطارده وبيجي لها تهديدات يعني عايزه وبيجي لها محامي ورق.
عايزه محامي والله احنا عاوزين محامي كويس يقف لوجه الله معاها للست خلاص دي ونشوف الورق المستشار المطلوب ده.
محمد المسلاوي على طول دلوقتي على الهواء على الهواء مباشرة يا ريت آه.
تبلغه بس اترك رقم تليفونك ويتم التواصل ونشوف ايه المطلوب مسألة المحامي بنوفر المحامي آه، الاستاذ محمد المسلاوي صاحب برنامج آه، بالقانون اللي بيعرض على شاشة الرحمة راجل محترم وراجل جميل تعالى نتعاون معاه ونشوف ايه المطلوب وباذن الله رب العالمين تتواصل معاه بس استاذن حضرتك استاذ احمد اترك رقم تليفونك من اجل ان يتم التواصل معاك و... ويبقى في رابط وتواصل بينك وبين الاستاذ محمد المسلاوي ان شاء الله اتصال السلام عليكم السلام عليكم ام خالد اهلا وسهلا ازيك يا استاذ ملهم اهلا وسهلا ازي حضرتك الله يكرمك ويرفع ربنا قدرك يبارك في صحتك يا رب يا رب واولادك يا رب اللهم امين والله عايزه من حضرتك عنوان الاطفال اللي انا شفتهم دلوقتي
قريه ع- عرب دير الميمون بمركز اطفيح بمحافظه طب الجيزه حضرتك ح- ابني حي- هياخد منك ويمليها خد يا خالد خد من الاستاذ وقتك طيب خد يا خالد التليفون اتفضل يا خالد معاك اهو
قول حضرتك العنوان يا استاذ خالد ايوه
قريه عرب دير الميمون مركز اطفيح الجيزه معلش تاني مع سواء
قريه عرب دير الميمون مركز اطفيح بمحافظه الجيزه مركز ايه الجي... مركز اطفيح تصفيح اه اطفيح بمحافظه الجيزه خلاص اوكي شكرا شكرا جزيلا استاذ معتز اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام يا حاج معتز حياك الله يا استاذ ملهم اهلا بيك ربنا يرفع قدرك ربنا يصلح حالنا وحالك ويهدي العباد يا رب ويصلح البلاد يا رب يا العالمين رب يا رب اللهم امين يعني احنا احنا شعبنا يا استاذ ملهم طيب شعب مصر حنين مفيش احن منه لكن محتاجين نتعلم ديننا ونتمثل سنه نبينا صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو اغلى من ارواحنا عليه الصلاه والسلام واغلى من دمائنا يعني يفرط النهارده في السنه بهذه الصوره لما اشوف النهارده شيوخ واصحاب لحى على القنوات فين الخلق اللي هي مبادئ الاسلام قبل ما يقروا في ابن تيميه وقبل ما يقروا في الكتب فين الخلق اللي هي اسس الدين الاسلامي ربنا يرزقنا الادب ربنا يرزقنا الادب يا حاج اللهم معتز امين يا رب، يا رب اللهم يا رب امين.
اللهم ماشي يا آمين.
أستاذ مولهم، جزاك الله شكرا خيرا.
شكرا شكرا جزيلا ربنا يرزقنا الادب اللهم امين اللهم امين وادب الخلاف وادب الادب الحوار يا رب يا رب اللهم امين يعني الحلقه مرت سريعا مشاهدينا الكرام آه، الحلقه فيها اشياء كثيره ولكن بنشكر حضراتكم على مشاعركم الجميله ربنا يبارك في الجميع يا رب اللهم امين قريه عرب دير الميمون تحتاج الى الكثير من اهل الخير تحتاج الى الكثير من أهل الفضل تحتاج إلى كل الدعم من كل المشاهدين في كل مكان ولو بكلمة ولو بكلمة مش بقول ولو ب- بجنيه بقول ولو بكلمة تعالوا نتحرك وتعالوا نشتغل وتعالوا نبقى إيجابيين وتعالوا نبني البلد بجد اللي بيحب البلد لابد أنه يشتغل اللي بيحب البلد لابد أنه ينمي بلده دي رسالة بنوجهها لكل المسؤولين لكل من أول الرئيس إلى أقل موظف في الدولة بنقولوا شوفوا البلاد دي وشوفوا الكرة دي تعالوا يلا نتحرك وسيبونا من السياسة اللي فرقتنا وسيبونا من السياسة اللي وجعت دماغنا وتعالوا نشتغل عمل الإيجابي والتكافل الاجتماعي والتواصل والتشارك والتعاون والألفة والحب والسكينة بين الجميع يا رب العالمين في النهاية بنقول أجمل كلمة تقولها الله أجمل كلمة تقولها الله واللي تنادي عليها الله وقت الشدة قول الله إياك تسأل غير الله نور القلب كلام الله متعة روحي ذكر الله وقت الشدة قول الله إياك تسأل غير الله كل الناس بيقول الله واللي رزقهم هو الله اطلب واسأل قول الله لا تيأس من روح الله كل الكون مملوك لله كل أمورنا بيد الله لن ينفعنا إلا الله والله ملنا غير الله امشي في نور الله وهداه امشي في نور الله وهداه وافرح انك عبد الله شرف المؤمن تقوى الله فهنيئا لك عند الله اجمل كلمة تقولها الله واللي تنادي عليها الله وقت الشدة قول الله اياك تسأل غير الله ربنا يبارك في حضراتكم يا رب اللهم امين ربنا يحبكم ويرزقكم ويسعدكم يا رب اللهم امين وربنا يبارك في كل العاملين في قناة الرحمة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد يا رب اللهم أمين وأن يحفظ مصر من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين آمين آمين يا رب العالمين مشاهدينا الكرام انتظرونا في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء أحبكم في الله كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة أحبكم في الله مجددا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهم الإيمان انقضى زلزل قلوب الغافلين بالوعد لما صدى